في ساعة العمر سيري إلى الجنات بي واحفظي سري كوني كمسك ختام في آخر الأيام على الخطى ترتاح على العيون تنام يا آخر الدقات كوني كمسك ختام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع مسك الختام ربنا يرزقنا اياكم مسك الختام ويرزقنا اياكم حسن الخاتمه اللهم امين النهارده يوم 13 يا جماعه يعني عدى 13 يوم من رمضان وبعد شويه هقول لك النهارده يوم 18 وشويتين هقول لك النهارده ليوم 29 وبعدها هقول لك كل سنه وانت طيب رمضان عدى والفائز فيه من فاز بطاعه الله والخاسر فيه من لم يغتنم لحظه في طاعه الله سبحانه وتعالى عايزين نفوز وعايزين نتنافس وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ختمت القران كم مره حبيبي في الله ختمت القرآن كم مرة أختي الفاضلة آه يا ترى في حاجة اتغيرت فينا إيمانياتنا ارتفعت ال ال القلب كده ما شاء الله يعني نقيناه من آه من الحسد والضغينة والبغضاء اتصالحنا مع بعض ولا لأ يا ترى أحدثنا توبة كده كل يوم الحمد لله يا ترى صالحنا الناس اللي مخاصمينهم لو كان في حد مخاصم أمه وأبوه أو أرحامه أو أصدقائه أو قرايبه أو جيرانه يا ترى صالحنا الحمد لله رب العالمين يا ترى اتحللنا من المظالم خدوا بالكم المظالم دي تحول بين استجابة العبد أو بين تحول بين الإنسان ينتفع بحسناته النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم أتدرون من المفلس قال المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحجه أعمال زي الفل اهي لكن عنده مشاكل يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناتي فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار ربنا يبارك فيكم جميعا يا رب العالمين ويرزقنا إياكم مسك الختام أكيد طبعا كلنا متشوقين النهارده هنعرف مين ضيفنا الليلة دي ضيفنا الليلة دي الحقيقة يعني كل ما أفتكر كده وكل ما أقرأ اسمه أقول يا بخته طبعا مش بحقد عليه انما بغبطه على النعمه الكبيره والهديه اللي جات له من عند ربنا سبحانه وتعالى. ضيفنا الغالي فاز بأن النبي ينزل في بيته ضيف كريم معزز مكرم لمدة سبع شهور ليل ونهار في بيت هذا الصحابي الجليل طبعا أكيد كلكم عرفتوه هو أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه يا ترى كان مسك الختام بالنسبة له كان عامل إزاي تعالوا نشوف بسرعة كده كيف كان مسك الختام لأبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه في يوم من الايام سيدنا معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه وعن ابيه آه يعني آه في يوم من الايام حب يجهز جيش عشان يفتح القسطنطينيه المهم جهز الجيش وأمر عليه ابنه يزيد ابن معاوية ابن أبي سفيان المهم يزيد ابن معاوية عدى على أبو أيوب الأنصاري عرف إن هو عايزه وعرف إن هو مريض وراح يزوره فلقى أبو أيوب مصر إنه يخرج يجاهد في سبيل الله كان عنده كام سنة يا شباب كان عنده 80 سنة بتقول كام سنة 80 سنة 80 سنة النهارده زي ما قلت لك الشباب يعني الله يكون في العون 30 سنة ماشي بيقول حد يعدينا الله يستر معاكم يعني ماشي مش شايف قدامه وده 80 سنة وعايز يخرج يجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى المهم يزيد قال له يعني انت يا ابو ايوب بذلت وبذلت وفعلت وشهدت كل المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كفايه عليك كده فقال ان المولى عز ان المولى عز وجل لم يستثني احدا قال انفروا خفافا وثقالا يعني اما ان اكون خفيفا او اكون ثقيلا ولا اريد ان اكون ثقيلا فسوف انفر واجاهد في سبيل الله المهم خرج معهم للجهاد لفتح القسطنطينيه وهو في الطريق مرض مرض شديد جدا فدخل عليه يزيد بن معاويه عشان يزوره يعوده كده يعني يزوره المهم فقال له ماذا تريد يا ابا ايوب قال له اريد منك ان تضعني على على ظهر فرس وان تتوغل بي في ارض العدو ما استطعت الى ذلك مساغا على قد ما تقدر توغل بيه في ارض العدو لحد ما توصل لاخر مكان ولو مت ادفن هناك في ارض الشرف والجهاد والعز والكرامه ويبقى جزاك الله خير في رواية تانية بقى إنه لما يزيد بن معاوية راح زاره فهو قال له يعني ادفني في آخر مكان تقدر توصله في أرض العدو وأحدثكم بحديث قد هو بيقول لهم كده وأحدثكم بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ثم نطق الشهادتين ومات فأخذه يزيد بن معاوية وتوغل به في أرض العدو حتى وصل إلى تحت أسوار القسطنطينية ودفن أبا أيوب الأنصاري تحت أسوار القسطنطينية ومعروف قبره لحد النهاردة تحت أسوار القسطنطينية معروف إن هو قبر أبي أيوب الأنصاري الله شفت مسك الختام مسك الختام انه مات في ارض الشرف والجهاد عنده كم سنه يا شباب 80 سنه خليها في سرك 80 سنه ومات وهو ودفن في ارض الشرف والجهاد رضي الله عن ابي ايوب الانصاري وعن كل اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم حقيقه ابو ايوب الانصاري لما نعوز بس نعمل كده ايه زي بيقولوا ايه سي في ترجمه كده بسيطه كده اقول لك شويه حاجات بسيطه جدا جدا عشان تعرف ان الشعار اللي احنا رافعينه ابو ايوب رفعه قبل مننا بمئات السنين وماذا اعددت لها ابو ايوب الانصاري اول منقبه في حقه ايه هي اول منقبه في حقه ان هو بايع النبي صلى الله عليه وسلم يا عم صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم آه، بايع النبي بيعة العقبة الثانية بيعة العقبة الثانية ديت كان تمنها إيه؟ كان تمنها بكل بساطة كده الجنة طب إيه بنود البيعة في عجالة سريعة كده كانت بنود البيعة النبي عليه السلام لما سألوه على ما نبايعك يا رسول الله قال تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل الله في النشاط والكسل آه طبعا آه، الفجر بيدن آه، الله اكبر حي على الصلاه حي على الفلاح جميل آه، الدنيا تلج معلش في النشاط والكسل يلا قوم قوم اتوضى وصلي وقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى آه، ال- الحجاب الدنيا حر موت يعني الدين رحمه يلا في النشاط والكسل البس حجابك ربنا يكرمك وربنا يعزك ويعز بيك الاسلام آه، في النشاط والكسل معاك كام معايا 3 جنيه وواحد فقير ومحتاج آه، هديله ايه ده انا معيش غير 3 جنيه يلا اديله جنيه ربنا يكرمك والنبي صلى الله عليه وسلم يقسم بذلك ويقول آه، ثلاث اقسم عليهن ما نقص مال من صدقه والمولى عز وجل من قبل ذلك يقول وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين يبقى في النشاط والكسل وفي العسر واليسر خدت بالك يبقى تبايعون على السمع والطاعه في النشاط والكسل وعلى النفقه في العسر واليسر اهي مساله اهي يعني ولذلك خد بالك من حاجه حديث جميل قوي رواه النسائي بسند صحيح ان حبيبك صلى الله عليه واله وسلم قال ايه سبق درهم مئة ألف درهم درهم واحد يسبق مئة ألف لا دي فزورة ايه اللي حصل ازاي يا رسول الله قال رجل كان معه مال كثير عنده مليارات فتصدق بمئة ألف فكان ده جزء من العرض بتاعه عرض فلوس قد كده والتاني كان لا يمتلك الا درهمين فتصدق بدرهم يعني بقد ايه يعني نص ثروته خدت بالك فقال فسبق درهم مئة ألف درهم ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق ويقول كما في الصحيحين فاتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة الله أكبر شفت قد إيه النبي عليه السلام بيعلمك إنك ما تزهدش أبدا حبيبي في الله في عمل أي معروف أي خير تقدر تعمله اعمله ولو كان يسير ولو كان بسيط المهم إنك أنت لا تفتر أبدا عن فعل الخيرات فيبقى تبين على التع- على السمع والطاعة في النشاط والكسل وعلى النفقة في العسر واليسر وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خد بالك بقى تأمر بالمعروف خد بالك حبيبي أصل في شباب بيجي يعني يظبط الدنيا بي بيضيع كل حاجة وعلى الأمر بالمعروف الأمر بالمعروف أن يكون الأمر بالمعروف بكل معروف بكل لين ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع الرفق من شيء إلا شانه آه، إن الله رفيق يحب الرفق يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له جل وعلا ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك يبقى إذا مطلوب مننا الرحمة واللين والشفقة وإن إحنا نتذكر وإحنا بنتعامل مع العصاة يا جماعة إن أنت طبيب وإن هو مريض ومفيش طبيب في الدنيا دخل عليه مريض أو أول ما دخل المريض كده فالطبيب يقول له إيه مش عيب عليك لما تكون عيان يعني ده ده يا راجل ده, ده في حد في الدنيا عاقل يعيا في, ال- في الزمن ده يا ابني مش عيب كده يا ابني يلا يا حبيبي مع السلامه واعل كده وبلاش تعيا في في دكتور بيقول الكلام ده ابدا بيتعامل معاه باللين وبالرحمه واهلا وسهلا نورت العياده ما شاء الله الوش المنور ده الله اكبر عيان ايه يا سيدي انت ما شاء الله وشك زي الفل آه، اهلا وسهلا اهلا بيك شفاك الله وعافاك لا باس تطور ان شاء الله والمعامله الطيبه والله العظيم احيانا تخش على دكتور تحس ان انت خفيت من قبل ما يكشف عليك من ابتسامته ومعاملته الطيبه واحيانا تخش على دكتور تحس ان انت يعني ايه اقول لك يعني ايه يعني على طول يعني تفتكر الاخره وال- والحشو والن- والنشور والكلام ده كله يعني ربنا يعافينا ويعافيك فالاخلاق واللين والرحمه في كل مكان ومش مطلوب منك ان انت تبقى داعيه على المنابر وبس الدكتور في عيادته ما هو داعيه والمدرس في مدرسته ما هو داعية وأي إنسان بيحسن إلى الناس في مكانه فهو داعية إلى الله سبحانه وتعالى ويبقى إيه على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تنهى عن المنكر بغير منكر الله أكبر وبعدين وعلى أن تقولوا لله لا تخافوا في الله لومة لائم تقول كلمة الحق اوعى تكذب اوعى تنافق اوعى ت- اوعى تقعد تدا- تداهن الناس عشان انت يعني عايز توصل وتتملق وتصل الى مكانه معينه فلا يكون الا ما قدره الله عز وجل واعلم ان الامه لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف يبقى تبايعون على السمع والطاعة في النشاط والكسل وعلى النفقة في العسر واليسر وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلى أن تقولوا لله لا تخافوا في الله لومة لائم وعلى أن تنصروني إذا قدمت عليكم كما تنصرون مما تنصرون منه آه، آه، أبناءكم وأزواجكم ولكم الجنة هو ده الثمن كان من ضمن اللي بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام البيعة الجميلة العظيمة اللي هي أصلا البيعة ديت حق علينا جميعا أن نبايع النبي حتى في زمننا هذا هذه البيعة المباركة في, في أعناقنا جميعا وهي في عنق كل مسلم أن يبايع النبي صلى الله عليه وسلم ما تيجي نجدد البيعة مع النبي تيجي تبايع النبي دلوقتي حالا تبايعه على السمع والطاعه في النشاط والكسل ان شاء الله يا رسول الله هصلي الفجر في عز البرد مفيش مشكله هلبس الحجاب في عز الحر هتصدق على الفقراء واليتامى حتى لو معيش غير خمسة جنيه هعمل كل خير يا رسول الله ان شاء الله حتى لو انا مش قادر ان انا اسافر للدعوه الى الله هدعو في اي مكان ان شاء الله هعمل وهسوي و اجتهد اجتهد ربنا يبارك فيك وعلى النفقه في العسر واليسر لو معيش غير 10 جنيه هتصدق ولو ب 2 3 جنيه وعلى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ان شاء الله طول ما انا ماشي اذكر الناس بالله اروح هنا والله سبحان الله انا اذكر زمان وانا صغير آه، كنت كنت والله آه، وانا في المواصلات وانا في المواصلات اقعد اذكر الناس بالله انا واحد كده يكون شكله طيب كده واقعد اذكره بالله اكلمه اكلم الناس في ال- في المواصلات العامه اكلم الناس في اي مكان ليه؟ دعوه الى الله سبحانه لعل وعسى يمكن الواحد يموت وهو خارج في الدعوه الى الله فيموت في سبيل الله سبحانه وتعالى واحنا مطلوب مننا ان احنا نعبد الكون ده كله لله يا جماعه احنا جينا الدنيا دي اصلا علشان حاجتين نعبد ربنا ونعبد الكون كله لله كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله خدت بالك ولذلك سبحان الله كل نبي كان هو المسؤول فقط ان هو اللي يدعو بس الامه بتاعته ما تدعوش الا حبيبنا صلى الله عليه وسلم كل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني ليه لان هو هو ده الدين الخاتم وهو ده سيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم وخاتم الانبياء فمفيش حد مفيش نبي بعده ومفيش رساله بعده فلا بد ان احنا نوصل الرساله لاخر لحظه في هذه الحياه الدنيا فعشان كده مامورين كلنا وذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال وان العلماء ورثه الانبياء وان الانبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا هذا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر المطلوب مننا كلنا نبقى دعاء الى الله ليس بالكلام وليس بالقلم وليس بهذا فقط وانما باخلاقنا معاملتنا بسلوكياتنا بامانتنا بصدقنا بوفائنا كل هذه دعوه الى الله سبحانه وتعالى ابو ايوب الانصاري زي ما قلت لك كل ما بفتكره كده اقول يا بخته ليه لان النبي نزل عنده ضيف لمده سبع شهور ايه الحكايه وعايزين برضو ما ننساش الشعار بتاعنا وماذا اعددت لها انت لو ما قعدتش في الكون ده كله سوى انك انت استضفت النبي في بيتك سبع شهور مش كفايه اظن بيتهيألي كفايه قوي ان انا اكون ضيفت البي... النبي عن... عن النبي في بيتي صلى الله عليه وسلم لمده سبع شهور النبي لما نزل هاجر الى المدينه المنوره فجم الناس يمسكوا كل واحد بقى عايز يمسك الناقه بتاعت النبي ويوديه عنده في البيت ويا رسول انزل في ضيافتنا طبعا ده شرف كبير جدا شرف الكون ده كله ان الانسان النبي عليه الصلاه والسلام ينزل ضيف عنده في بيته فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فانها ماموره الناقه ديت ماموره هتنزل في المكان اللي ربنا امرها بيه وقدره لها انها تقف فيه وقفت قدام دار ابي ايوب فاخذ ابو ايوب الرحل ودخل النبي ابو ايوب كان بيته كان من دورين ما كانش فيلا يعني كان بيت عادي جدا كان معمول بالخشب والجريد بس كان دورين فابو ايوب عايز ينزل النبي فوق وهو تحت النبي قال له لا هذا ارفق بنا وبكم ليه؟ انه ياتيني الناس فاذكرهم بالله واعرفهم الاسلام فاريد ان اكون ايه في الدور ايه السفلي حتى لا يعني اشوف اخلاق النبي عشان ما يجرحش البيت فابو ايوب يعني الموضوع بالنسبه له يعني هو متضايق جدا لكن النبي اصر فهو نزل على رغبه النبي عليه السلام النبي نزل في الدور اللي تحت وابو ايوب نزل فوق ايه اللي حصل بقى خد بالك من الموضوع ابو ايوب راح مكلم زوجته يا ام ايوب كانوا الاثنين على موجه واحده بيحبوا بعض والحب لما يملى البيت الدنيا كلها بتبقى جميله فبيقول لها ام ايوب كيف ننام فوق رسول الله طب اؤمر يا ابو ايوب اعمل ايه؟ قال لها انت يعني نامي جنب الحيطه ديت وانا نام جنب الحيطه ديت عشان ما نبقاش نايمين فوق المكان اللي النبي نام فيه. شوف سبحان الله شوف الادب والاخلاق شيء عجيب. كان كل يوم يعد الطعام للنبي عليه السلام وينزل له الطعام والشراب. فينزله له النبي ياكل ويشرب وبعدين ابو ايوب يسيبه مثلا نص ساعه ولا حاجه وبعدين يرجع ياخد ايه ال- الاناء الفارغ او حاجه زي كده ويطلع بيه. فاول ما يطلع يقول لام ايوب يا ترى النبي كل منين تقول له ايوه كل من هنا اثر اثر شفايفه ايه يقول لها طب يا ام ايوب كلي من نفس المكان حتى نلتمس بركه النبي صلى الله عليه وسلم وهي تاكل وهو ياكل طب شرب منين شرب من هنا اهو اثر فمه اهو فاهم ازاي ويشربوا ايه تبركا باثر النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام ابو ايوب نزل له اكل كان فيه بصل وثوم والنبي صلى الله عليه وسلم لا ياكل البصل والثوم ني انما لو هتاكله مطبوخ ما فيش مشكله انما ني لا طبعا فرجع الاكل زي ما هو ابو ايوب ظن ان النبي زعلان منه طبعا حاجه كبيره جدا ان النبي يزعل مني فنزل قال يا رسول الله هل احدثت شيئا انا عملت حاجه زعلتك قال لا ولكني لا اكل البصل والثوم نيئا خد بالك لانه يخشاني من لا يخشاك انا بيجيني جبريل وان الملائكه وان الملائكه لتتاذى مما يتاذى منه بنو ادم الملائكه بتتاذى من ريحه الثوم والبصل ودي هديه بقى للشباب ربنا يكرمهم ويهديهم وللناس حتى الكبار اللي يبقى ماسك السيجاره وعمال يشرب فيها لحد ما يوصل لباب المسجد ويروح طافيها تحت رجليه ويخش يصلي ويأذي الناس كلها اللي في الصف بريئه برائحه الدخان الكريهه عياذا بالله ويخلي اللي جنبه واقف يبقى مش طايق نفسه ولا عارف يركز في صلاه ولا حول ولا قوه الا بالله. فابو ايوب راح سال النبي سؤال قال احرام هو يعني هو البصل والثوم حرام ولا حلال؟ قال له ليس بحرام لكنه يأتيني جبريل ويغشاني من لا يغشاك فقال أبو أيوب الأنصاري إذا لا جرم لا آكل الذي لا تأكله أكره الذي تكره يا رسول الله شفت المحبة دي وصلت لمرحلة أن التوم والبصل مش حرام ولكن طالما أن النبي ما كلهمش أنا حرمهم على نفسي ما أكلهمش أبدا لحد إيه لحد ما أموت هكذا فعل أبو أيوب الأنصاري في يوم من الأيام حبايبي أبو أيوب بيعد, بيعد الطعام للنبي عليه السلام اندلقت كوباية المية والميه يعني طبعا السقف ما كانش بقى سيراميك ولا شان وكده يعني السقف جريد فاكيد في نقط ميه هتنزل على النبي طب ولو نزلت نقط ميه على النبي هتضره ابدا بس من باب الادب عيب قوي ان نقط ميه تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم ابو ايوب ما كانش حيلته من الدنيا دي غير حته قطيفه جديده كان جايبها لام ايوب هديه عشان تبقى تفصلها وتلبسها في العيد راح ماسك حته القطيفه قاسمها قاسمها نصين ادى ام ايوب نص وهو النص وقال لها امسحها يا ام ايوب حتى لا ينزل الماء على النبي صلى الله عليه وسلم يا الله شفت الادب فضل النبي عنده لمدة سبع شهور لحد ما بنى بيوت أزواجه ولحد ما بنى المسجد بتاعه صلى الله عليه وسلم ولما رحل من بيت أبو أيوب طبعا كان يعني كان أسود يوم في حياة أبو أيوب يوم ما خرج النبي من بيته وذهب إلى بيته صلى الله عليه وسلم لدرجة أن أبو أيوب من كتر ما هو مش مصدق كان كل يوم يحضر الطعام ويسيبه في مكانه كده لحد ما يدن العصر ويعرف ان النبي ما هوش جاي فيروح واكل الاكل هو وزوجته ولو جه النبي يقول له اعددت لك الطعام وبقي كما هو يا رسول الله يقوم واكل النبي في بيت ابا ايوب الانصاري رضي الله عنه وارضاه تعال نشوف موقف تاني لابو ايوب الانصاري رضي الله عنه وارضاه عشان تعرف قد ايه الناس ديت فعلا قدمت وما نسيتش ابدا الشعار اللي احنا بنقوله وماذا اعددت لها في يوم من الايام في وهم راجعين من غزوه بني المصطلق حصلت الاشاعه بتاعت حادثه الافك التي قالها عبد الله بن ابي بن سلول اللي هو راس المنافقين عليه من الله ما يستحقه. لما تاخرت عائشه بسبب العقد وثم بعد ذلك يعني حصل فصل كده فرجعت في حمايه صفوان بن المعطل السلمي رضي الله عنه وارضاه فقال عبد الله بن ابي بن سلول قال زوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع رجل مع صفوان بن المعطل السلمي وحدهما في الصحراء والله لا نجت منه ولا نجا منها وبدأ يكلم الناس في أن أمنا عائشة عياذا بالله وقعت في فاحشة حاشا لله وهي الزهرة التقية النقية التي نبتت في حقل الإسلام وسقيت بماء الوحي رضي الله عنها وأرضاها واذا بابي ايوب الانصاري جالس مع ام ايوب خد بالك بقى من الحوار الجميل اللي لابد ان احنا نتخلق بيه كمسلمين فقال لها يا ام ايوب لو كنت مكان عائشة خد بالك بقى لو كنت مكان إيه عائشة أكنت تفعلي الشيء الذي اتهمت به أمنا عائشة لو كنت مكانها كان ممكن تفعلي الفاحشة مع صفوان بن معطل قالت كلا والله قال فوالله لعائشة خير منك يا أم أيوب إذا كنت أنت مش ممكن تعملي كده لا ده عائشة أحسن منك كمان لا يمكن يخطر على بالنا أنها تقع في هذا المسألة هذه مسألة وإذا بأم أيوب تقول له يا أبا أيوب لو كنت مكان صفوان بن المعطل السلمي وكنت مع مع عائشه أكنت تفعل الذي اتهم به صفوان قال كلا والله قالت فوالله لصفوان بن المعطل السلمي خير منك يا أبا أيوب فنزل قول الله عز وجل لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم أي بإخوانهم ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين الله حسن الظن يا جماعة حسن الظن يا شباب أحيانا تلاقي صحفي عياذا بالله ليس عنده وازع ديني طالع في جرايد عمال يسب في الداعيه الفلاني والشيخ فلاني و- و- وفلان الفلاني والراجل السياسي الفلاني وعمال يطلع عليه شعت عايز يعمل اي فبركه واي فرقعه في الجريده عشان تبيع والناس تقرا وتسيء الظن سبحان الله الراجل اللي عاش ما بينكم في الدعوة بقاله 20 30 سنة ما رأيتم عليه إلا الخير يطلع صحفي ليس عنده دين يقول كلمة في حقه خلاص بقى هو ده الأساس فين حسن الظن لولا إذ سمعتموه لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم فأنزل الأخ بمنزلة النفس ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين اخويا وحبيبي لما تسمع حاجه عن اخ ليك عن شيخ من شيوخك عن داعيه عن انسان فاضل عن اخ ف- آه، محترم لما تسمع عنه كلمه وحشه اوعى تصدق وابدا تحرى الحق واسال وروح له وكلمه وقول له سمعت يا اخي العزيز ان بيقولوا كذا هل هذا صحيح؟ هيبين لك المسألة ويوضح لك ويزيل عنك هذه الشبهة عياذا بالله حبيبي في الله يا ريت نحسن الظن ببعض يعني ان بعض الظن اثم ربنا يبارك فيكم جميعا يا رب العالمين وده ادب كبير جدا بنتعلمه ابو ايوب الانصاري حبيبي في الله شارك في كل الغزوات لم يعتذر عن ولا غزوه ولذلك كان مسك الختام فين كان في معركه آه، ال- فتح القسطنطينيه وهو عنده 80 سنة ورغم ذلك لم يعتذر وأصر وقال قال المولى عز وجل انفروا خفافا وثقالا في يوم من الأيام بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بعد عمر طويل يعني رحل أبو أيوب الأنصاري إلى عقبة بن عامر في مصر من أجل طلب حديث واحد فقط لك أن تتخيل أبو أيوب الأنصاري يطلع من المدينة لحد مصر ويوصل هناك ولا يستريح ولا ينزل في ضيافة حد يقابله عقبة بن عامر يقول له سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في حديث بشأن كذا من علامات الساعة قال له أيوة قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا راح مسلم على عقبة بن عامر وراح إيه راجع تاني للمدينة المنورة رضي الله عنه وارضاه من أجل طلب حديث واحد فقط ده هدية طلبة العلم اللي بيقولوا عايزين نطلب العلم طب ما تصبر شوية وتقعد وتسمع وتتتلمذ على قد شيخك لا ما عنديش وقت أنا عايز بس حاجة كده إيه كبسولات سريعة كبسولات سريعة ده أبو أيوب رحل لمصر عشان طلب حديث واحد أخويا وحبيبي في الله الدرس الكبير اللي عايزين ناخده من قصة أبو أيوب ومن خ- مسك الختام لأبي أيوب الأنصاري إن لو كان النبي جاي لك البيت لو كان النبي سيأتي إليك في البيت صلى الله عليه وسلم هيكون حالك إيه؟ يا ترى كنت هتستقبله إزاي؟ يعني لو إن النبي قالوا لك النبي هينزل في ضيافتك لمدة شهر كامل هتعمل إيه؟ واحد يقول طبعا يا خبر أبيض النبي هينزل عندي أنا في بيتي لمدة شهر طبعا ده أنا أظبط له البيت وأبيض وأعمل وأركب air condition وأجيب مش عارف إيه وأكل وشرب و التاني يقول لا طبعا انا بيتي ما يناسبش لا طبعا ده لازم اجر له آه، آه، فيلا كبيره جدا او آه، آه، آه، جناح كبير في فندق من فنادق ال five stars ولا seven stars عشان دي ده النبي عليه السلام ده مقامه كبير عندنا لكن التالت راجل عاقل جدا يقول النبي ما بيحبش لا المظاهر ولا الدنيا ولا الكلام ده كله انا هستقبل النبي بالحاجه اللي بيحبها النبي طب والنبي بيحب ايه يحب الاكل ولا الشرب ولا المظاهر ولا لا لا لا, لا النبي ملوش دعوه بالكلام ده خالص امال بيحب ايه يحب انه لما يجيني بيتي يلاقي بيتي مقام على السنه يلاقي بيتي مليان بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يلاقي بيتي كده عامل زي خلية النحل النحل كده بالقرآن الكريم ناس عمالة تقرأ وناس عمالة تقوم الليل وناس بتبكي وناس بتذكر ربنا وناس وناس وناس فأنا أول حاجة استقبله بيها إن أنا أقول له يا رسول الله أنا عايش على هديك وسنتك وشرعك يا رسول الله ولا يمكن أبدا أفارق سنتك لحظة واحدة بأبي أنت وأمي ونفسي وروحي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شفنا قد ايه مسك الختام كان جميل قوي قوي بالنسبه لابو ايوب الانصاري يا بختك يا ابو ايوب ليه حق- اقول في اول حلقه كده ان بقول فعلا الصحابي الوحيد اللي بيقول يا بخته يا بخته لانه كان النبي في بيته لمده سبع شهور مش عايز اقول شبع من النبي لان النبي ما يتشبعش منه صلى الله عليه وسلم لكن كفايه ان هو احنا بنتمنى ان احنا نشوف النبي ولو مره واحده في المنام مش بقول في الحقيقه في المنام والنبي قال كده صلى الله عليه وسلم كما عند احمد بسند صحيح قال اشد امتي لي حبا أناس يأتون من بعدي يود أحدهم لو أنه فقد أهله وماله وأنه رآني الله أو والله يا رسول الله نتمنى نفقد كل حاجة بس نشوفك ولو مرة حتى مش في الحقيقة ولو حتى في المنام يا بختك يا أبو أيوب وجزاك الله خير على الإسلام والمسلمين خير الجزاء قدمت الخير كتير وعملت كتير والحمد لله وربنا أكرمك بضيافة النبي عليه السلام في بيتك وسعدت كل السعادة ومت شهيد في أرض الشرف والجهاد والعز والكرامة ودفنت تحت أسوار القسطنطينية وحسبك أن المولى عز وجل سيجمع بينك وبين حبيبك وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في جنة الفردوس التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر حقيقة الحديث ذو شجون لكن حسبنا ما سمعنا وأتمنى وأسأل الله عز وجل ان ربنا يكرمنا ويكرمكم ونيجي يوم القيامه ونقف عند حوض النبي صلى الله عليه وسلم ونشوف النبي وهو بيسقي ابو ايوب زي ما كان ابو ايوب بيسقي النبي صلى الله عليه وسلم ونشرب احنا كمان من يد النبي صلى الله عليه وسلم شربه هنيئه مريئه لا نظما بعدها ابدا انه ولي ذلك والقادر عليه احبتي في الله بحبكم في الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
يا آخر الدقات في ساعة العمر سيري إلى الجنات بي واحفظي سري كوني كمسك ختام في آخر الأيام على الخطى ترتاح على العيون تنام يا آخر الدقات كوني كمسك ختام